السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين للي بياكلوا الوقت محشي وبط قدامنا كل سنة وانتم طيبين للي بيفطروا الوقت على فول وعيش كل سنة وانتم طيبين للمخرجين اللي واقفين ورا الكاميرات يعني مش عارفين يفطروا لغاية الوقت للأسف كل سنة وانتم طيبين جميعا بحلول رمضان ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اللهم أمين ثم أما بعد يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن سيرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز أكلمك الأول هو حبك قد إيه هو حبك قد إيه عايز أكلمك إن أكبر حب حبه مخلوق لمخلوق في الدنيا كلها هو الحب اللي الرسول حبه ليك والحب اللي محمد صلى الله عليه وسلم حبه ليكي ممكن ما يكونش هو أكتر واحد أنت حبتيه في حياتك ممكن ولكن أنت أكتر واحدة هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام وأنت أكتر واحد هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام يا جماعة بتحبوا بتحبوه قد ايه بتحبيه قد ايه اللي قدم مليون برهان على انه بيحبك انت قدمت كام برهان على انك بتحبه بتحبه قد ايه اللي ياما دموعه سالت عشانك انت انت كام مره بكيت عشانه بتحبه قد ايه اللي عاش حياته يا طالع من جبل يا نازل جبل يا مطارد يا مطرود يا بيتحارب يا بيحارب يا محاصر يا يا يا, يا, يا جائع عليه الصلاه والسلام يا مسافر يا ليه عشانك انت عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلعي مسلمه انا عايزك تحبه بكل ذره ذره في قلبك لحد ما تحس ليه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبيموت قال لهم ان مت الليله فادفنوني فان خير ليله ابيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الموت عشان هينام جنب النبي عليه الصلاه والسلام انا عايزك تحس بكل ذره في قلبك ليه سيدنا عمار بن يزيد وهو بيموت في معركه احد فضل يزحف لحد ما وشه لمس جسد النبي عليه الصلاه والسلام وسكن ومات رضي الله عنه انا عايز عايزك تحس بكل ذره في قلبك ليه المراه اللي بشروها بمقتل ابوها واخوها وابنها في غزوه احد قالت لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفت انه مع ان هو عليه الصلاه والسلام حي قالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله اي حاجه تهون بعدك يا رسول الله انا عايزك تحس بكل ذره في قلبك ليه بلال وهو بيموت امراته بتقول وحزناه قال لها بل قولي وطرباه ليه غدا القى الاحبه مين محمد محمد صلى الله عليه وسلم شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا عايزك تحس وسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله يا رسول الله وهل احياني الله الا بك وهل رفعني الله الا بك فما خير الحياه وانت معرض عني يا رسول الله انا نفسي حب الرسول يملى عليك حياتك يبقى امنيتك انك تشوفه في رؤيه قبل ما تموت عليه الصلاه والسلام انا مش ما اشتقتلوش ما وحشكيش ما وحشكش عليه الصلاه والسلام مش نفسك تشوفه مش نفسك تقعدي معاه عليه الصلاه والسلام الرسول عليه السلام بيقول من أشد أمتي حبا لي قوم آمني بي والأمنوا بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يدفع حياته كلها ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام أنت من الناس دول ولا لا أنت مشتاقة للنبي عليه الصلاة والسلام كده ولا ما أنتش مشتاقة له بهذه الطريقة صهيب ساب ماله لأهل مكة عشان يجري يشوف النبي في الهجرة أبو سلمة شاف ساب مراته وساب ابنه اللي كتفه اتخلع قدامه قدامه عشان يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في الهجرة انت تدفع ايه وتروح للنبي تدفعي ايه وتبقي معاه في الجنة عليه الصلاة والسلام انا هكلمكم الليلة عن انت موقعك في قلب النبي كان ايه الحنان اللي في قلب النبي تجاهك كان ايه انا هكلمكم الليلة يا جماعة عن حنان النبي مش رحمته الرحمة ممكن على المسكين انما الحنان ده ام واب على ابنهم هكلمكم عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم حنانه بزوجاته يا كل واحدة نفسك في زوج حنون حنان حنانه بيك وبيكي حنانه بالجماد عليه الصلاة والسلام حنانه باللي أذوه باللي ظلموه حنانه بالعصاه والمكسورين حنانه بكل فقير ويتيم وضعيف يا كل فقير ويتيم وضعيف ما انتش عارف تاخد حقك في الدنيا وما انتش لاقي حد يحترمك ويسمع لك النبي عليه الصلاة والسلام شوف حنانه بيك كان قد ايه اول حاجة عايز اكلمكم عنها حنانه بالجماد يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة طلع الصحابة عملوا له منبر النبي طلع القبائل اللي حوالين المدينه والصحابه كلهم التفوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر النبي بدا يتكلم عن الدين ونصره الدين ويتكلم عن ربنا والكل انفعل معاه والكل منصت معاه وفجاه يسمعوا صوت حد بيتالم حد بيتالم اللي بيتالم ده بيبكي في صوت بكاء في المسجد في صوت الم في المسجد وقدام كل الصحابه ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويقطع حاكم الدوله الخطبه بتاعته من على المنبر وينزل ويفاجئوا ان الرسول راح على جذع الشجره اللي كان بيخطب عليه قبل ما المنبر يتعمل يحضنه رسول الله اول ما الرسول يحضن الجذع الجذع يسكن تماما اللي كان بيتألم الوقت هو الجذع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم والله لولا اني التزمته لظل يبكي الى يوم القيامه وفي روايه لظل يحن الى يوم القيامه الجذع اشتاق لرسول الله وانت ما اشتقتلوش الجذع بكى على فراق رسول الله وانت بكائك على فراقه قد ايه والمش المشكله يا جماعه ان الجذع يحن للنبي او الجذع يبكي عشان النبي المشكله ان النبي هو اللي يحن للجذع رسول الله حاكم الدوله قائد الامه يسيب منبر الجمعه وينزل عشان جماد عشان جذع زي ما كان في السفريه عليه الصلاه والسلام كان في عصفوره عصفوره صغيره ولدت فرخين الصحابه خدوا الفرخين بتوعها قعدت ترفرف النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم من فجع هذه بولدها ردوا اليها ولدها حنانه بعصفور يا جماعه كانهم اولاده مش اولادها عليه الصلاه والسلام مش العجيب ان النبي يقول احد جبل يحبنا مش العجيب ان الصخر يحب النبي العجيب ان النبي يقول ونحبه ان النبي حنانه حتى على الحجر حتى على الجماد عليه الصلاه والسلام انا عايز اكلمك النبي بكى عشانك قد ايه دموع النبي سالت عشاننا قد ايه لما كان ليله كامله من العشاء للفجر قعد يصلي ويبكي عشر ساعات يعني من الوقت للفجر يصلي ويبكي ويدعي لك انت ويدعي لك انت لما قرأ قول الله ان تعذبهم فانهم عبادك فضل يبكي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرحمنا ابوكي ما عملهاش معاكي احب حبيب ليك في الدنيا ما عملهاش معاك لما صحابي دخل على النبي لقاه بيصلي قيام ليل ولصدره ازيز كازيز المرجل صوت صدره بيغلي من كتر همه على انقاذك وانقاذك لما الرسول عليه الصلاه والسلام وكان عنده 63 سنه وقف يصلي والصحابه كلهم وراه وقف يصلي صلى كتير جدا طول في الصلاه وهو واقف وهو راكع وهو ساجد حديث صحيح والصحابي بيقول وظل ينفخ ويبكي بيبكي بدموع منهمره ليه يا جماعه تعرفوا ان اليوم ده كان يوم موت ابراهيم ابنه والنبي كان عنده 63 سنه عليه الصلاه والسلام اه يبقى البكاء ده حزن على ابراهيم لا امال البكاء ده ليه البكاء ده لان يوميها الشمس خسفت حصل خسوف للشمس في اليوم ده هوت النبي فضل يصلي طول الصلاه ويبكي ويقول اللهم انك وعدتني الا تعذبهم وانا فيهم الا تعذبهم وهم يستغفرون وانا نستغفرك النبي يوم موت ابنه بيبكي عشانك انت النبي يوم موته يوم موت ابنه خوفه عليك اشد من حزنه على ابنه لما النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قرأ عليه قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيشهد بها على الناس هيشهد بها عليك وعليكي على كل واحد خالف سنته فالتفت فإذا عيناه تهملان الدموع فيضة من عينيه عليه الصلاة والسلام ما حبيتوش ليه ما حبيتوش إزاي اللي كان بكاؤه ليكي ودعاؤه ليكي وجهده عشانك حبيته قد إيه كم مرة بكى بكى عشانك كم مرة جه عشانك كم مرة عطش عشانك كم مرة يا جماعة احنا مقصرين في حق رسول الله مقصرين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عايز اكلمك عن حنانه بكل مذنب وعاصي ومكسور النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المسجد والصحابة حواليه بيكلموا عن ربنا وعن الاخرة وعن الجنة والكل منفعل والكل قلبه في السماء فجأة يدخل شاب يرمي قنبلة ما قالش شاب فجأة يدخل يا رسول الله الكل يلتفت اليه ائذن لي في الزنا زنا ده لو راح قالها لابوه يقتله زنا ده لو واحد طلع خطيب جمعه يوم الجمعه وقال له الكلمه ديت الناس ترميه بره الجامع زنا اذا ليه في الزنا ما قالوش حتى انا شهوتي ولا ولا جوزني اذا ليه في الزنا تخيلوا يا جماعه كل الناس اتلفت حواليه ما ما يعني ايه ما يعني ابعد ابعد من من عندنا ابعد من وسطنا مش عايزينك معانا الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالوش ابعد الرسول قال له اذنه قرب اذنه قرب مني الرسول عايز يقربك الرسول عايز يضمك الرسول عايز يوصلك لربنا سبحانه وتعالى الرسول قال له كلمه بتتفجر بطوفان حنان قرب مني مش نفسك تسمع الكلمه دي من رسول الله مش نفسك انك تسمعها منه وانت على الحوض يوم القيامه مش نفس نفسنا يا رسول الله كل امتك محتاج الكلمه دي منك يا رسول الله ابنه قرب الوحيد اللي قال له قرب يا حبيب قلبي ممكن تكون شاب عصيت ربنا لو رحت لحد قلت له انا انا وقعت في العاده السريه وانا عملت وعملت حاجات اشد من كده ودخلت على مواقع و... ممكن محدش يسمعك محدش يحترمك محدش يقدر مشكلتك انما النبي هيسمعك وهيحضنك وهيضمك عليه الصلاه والسلام الشاب ده يا جماعه مشكلته ايه الشاب ده شاب من كتر المعاصي قال انا لا يمكن اتغير رايح للنبي يقول له يا رسول الله انا لا يمكن اتغير يا رسول الله الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير الحل الوحيد عشان ادخل الجنه ان الدين هو اللي يتغير امال انت جاي ليه جاي لاني مش قادر جاي لاني خايف من ربنا سبحانه وتعالى خايف مهما عصيته خايف منه الشاب ده يا جماعه في دقيقه واحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب ده يا جماعه خرج طاهر القلب ناسي تماما اي حاجه تتعلق بالزنا ليه النبي اقنعه لا يا جماعه مش بس كده لانه فوجئ ان في حد بيسمعه فوجئ ان النبي بيحبه كل الحب الرهيب ده ما كانش متوقع ان في حد بيحبه للدرجه دي ان في حد مش هيحتقره مش هيحتقر مشكلته ان في حد هيقربه منه وهيسمعه كان صدر حنون لكل مكروب في الامه كان صدر حنون لكل واحد عنده مشكله في الامه عليه الصلاه والسلام كان اب لكل يتيم كان صدر حنون على كل صاحب مشكله وكل مسكين الشاب ده يا جماعه الشاب ده الرسول عليه الصلاه والسلام قعد يقنعه اطرده لامك لاختك كلها طرقه على قلبه بقوه وبعد كده ايديه اللي تفجر منها المياه حطه على صدر حطها على صدر الشاب ودعا له ربنا بحب الشاب لا حد بيدعي له لا حد بيحبه لا حد بيقربه خرج وحب رسول الله اعظم حب في قلبه عارفين الشاب ده ممكن يكون كان بيحب واحده بس مش قادر ان هو مش مش قادر انه يتجوزها ما ينفعش انه يتجوزها الشاب ده اتعالج حب الزنا في قلبه قلبه بحب رسول الله حب رسول الله علاج لشهواتنا والامراضنا ولكل مشاكلنا يا جماعه الشاب جاي ياخد اذن بالزنا خرج باذن من الله بالهدايه لانه جه لانه جه لانه كان فعلا في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى وحشك ولا لا وحشك ولا لا عرفت ان اكبر حرمان اتحرمته في الدنيا انك انت اتحرمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا اتحرمنا منه في الدنيا مش عايزين نتحرم منه في الاخره يا جماعه يا جماعه ده كانت نظره لوشه تخليك صحابي عليه الصلاة والسلام ده كان دعوة منه تخلي قلبك أطهر قلب زي الشاب اللي استأذن في الزنا عليه الصلاة والسلام مع العصاة والمكسورين لما لما لقى صحابي لابس خاتم ذهب أم نازع الخاتم ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيضعها في يده إيه ده أنت مش بتقول حنان النبي هو فين حنان النبي ده قمة الحنان ده قمة الحنان إزاي أنت لو شفت ابنك قطر هيتهزه هيتهزه تقول له حاسب يا حبيبي لو شفت بنتك في حتة نار هتقع عليها من السقف هتقول لها حاسبي يا حبيبتي ولا هتزقه الرسول ما نزعش الراجل ما نزعش الصحابي نزع حتة النار من ايديه في حنان بعد كده عشان تعرفوا ان حدود الشريعة ان كل حدود الشريعة الاسلامية قمة الحنان يا جماعة حنان وانا عايز اكلمك عن حنان رسول الله بيك انت بيك انت يا اللي ما شافكوش يا اللي مات قبل ما يشوفك ب 1400 سنة يا اللي مات قبل ما تشوفك عينيه بس كان نفسه يشوفك بس قبل ما يموت بايام لما راح يزور قبور البقيع ويودع الاموات قال لصحابته اشتقنا لاخواننا اخواننا اولسنا اخوانك يا رسول الله في حديث تاني لوددنا ان راينا احبابنا نفسي اشوف احبابي نفسي اشوف حبايب قلبي حبايب قلبك مين يا حبيب الله قالوا له اولسنا احبابك يا رسول الله قال لهم لا مش انتوا قوم امنوا بي ولم يروني الا هو احنا يا جماعه كان نفسه يشوفك قبل ما يموت كان امنيه حياته انه يشوفك ابوك قبل ما يموت كان صعبان عليه انك انت هتيجي ومش هتشوفه عشان كده بعت لك سلام وهو بيموت عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ولو وددنا ان راينا احبابنا يا جماعه احنا كمان احنا كمان اشتقنا لك يا حبيب الله احنا كمان اشتقنا ان احنا نبوس ايدك اللي الطعام سبح فيها اشتقنا انك نبوس رجلك اللي ادميت عشان في رحله الطائف اشتقنا لك يا رسول الله اشتقنا لك يا خير خلق الله تخيل الوقت لو انت قاعده لقيت المحمول بتاعك جاله رساله بتفتح الرساله من مين لقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول الله بعت لي رساله انا بيقول لي ايه بيقول لك انا كنت مشتاق لك قبل ما اموت كنت مشتاق لك قبل ما اموت انت مش مشتاق ليا ليه ولو كنت مشتاق ليا كنت عملت معاصي تخليك مش معايا في الاخره لو كنت مشتاق ليا كنت ما اتبعتيش سنتي في كل حاجه هنجاهد يا رسول الله هنجاهد عشان تبقى سيرتنا زي سيرتك وصورتنا زي صورتك وسريرتنا زي سريرتك وحياتنا زي حياتك يا حبيب الله انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حنان رسول الله بيك قبل ما يموت وهو بيموت كانت روح الحبيب تجود كانت روح الحبيب تغرغر وفي صدره بيحتضر خلاص صوت غرغرت روح الحشرجة بتاعت الروح بتطلع وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم بيموت وبيوصيك ده, ده أمك لو هي بتموت مش هتوصيك كده وهي بتحتضر عليه الصلاة والسلام موقف موت النبي وهو نايم بيموت عليه الصلاة والسلام موقف كله حنان راسه على صدر السيدة عائشة بين سحرها ونحرها كل حنان حنان بالسيدة عائشة وهو بيموت عليه الصلاة والسلام وحنان بأصحابه لما قام قبل ما يموت ورفع الستارة عنهم وهم بيصلوا الفجر وبص لهم رسول الله وتبسم حبيب الله الصحابة آخر مشهد شافوا النبي النبي عليه مشهد ابتسامة حبيب الله آخر حاجة شافوها من النبي ابتسامة أب بيودع أولاده ابتسامة أب بيودع أحبابه قبل ما يموتوا ويسيبهم آخر حاجة ودعهم بيها وبيشوف أولاده ثمرة عمره وهو وهو بيبص لهم ويبتسم عليه الصلاه والسلام موقف موت النبي كله حنان وهو بيقول قبل ما يموت بلغوا عني السلام كل من امن بي الى يوم القيامه وعليك السلام يا حبيب الله وعليك السلام يا رسول الله وعليك السلام يا خير خلق الله عليه الصلاه والسلام حنان النبي عليه الصلاه والسلام بتحبيه قد ايه بتحبيه قد ايه اللي اخر الدعوه المستجابه بتاعته اللي كان ممكن ينتقم بها من اللي ظلموه واللي اذوه اللي كان ممكن يغير دنيته كلها بيها اخرها عشانك انت يوم القيامه بتحبه قد ايه اللي وقف يصلي بالليل والدموع غرقت وشه ولحيته وقميصه والارض وهو بيدعي ربنا عشانك مفيش حبيب ليك عملها معاك بتحبوه قد ايه اللي كان وهو بيموت وبيحتضر بيوصيكوا باللي ينجيكوا في اخرتكوا بتحبه قد ايه عليه الصلاه والسلام اللي اشتاق اليك قبل ما يموت زي اب ولاده سافروا وهو بيموت بيقول كان نفسي اشوف اولادي كان نفسي اموت وهم قدام عيني بتحبوه قد ايه اللي لو كل الناس قالوا لك ابعد ابعد هو اللي هيقول لك قرب وهيضمك بنحب حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه حنان النبي عليه الصلاة والسلام حنان النبي يا جماعة بكل اللي ظلموه واللي أذوه واللي حاولوا يقتلوه اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حنان أذهل قلوب العالم أذهل قلوب أعدائه خالد بن الوليد بعد صلح الحديبية خالد بن الوليد ده كان سبب هزيمتنا في معركة أحد خالد بن الوليد كان من الناس اللي يعني لو أي قائد اتعمل فيه اللي اتعمل من خالد وقبض على خالد كان مثل بجثته خالد بن الوليد بعد بعد صلح الحديبيه خلاص بقى وسط الجزيره العربيه كلها معروف ان انهيار مقاومه مكه قدام جيش محمد مساله وقت خالد بن الوليد القائد العسكري هيروح فين اللي عمره ما اتعود انه يتذل هيحصل فيه ايه ينتحر زي ما هتلر انتحر لما كان هيتقبض عليه يعمل ايه يروح لجوء سياسي للحبشه زي ما الصحابه راحوا لجوء سياسي للحبشه من قبلها بسببه وبسبب صناديد مكه يعمل ايه يهرب لملك يعمل ايه عليه خلاص جثته ممكن يتمثل بيها في خلال شهور وهو في قمة الأزمة النفسية والإحباط فجأة يجيله رسالة الرسالة دي من مين؟ الرسالة دي من محمد بن عبد الله رسول الله بعت لنا رسول الله اللي محدش اذى قدي بعت لنا بعت لي بيقول لي مثلك لا يجهل الاسلام يا خالد رسول الله يا رسول الله ده انا خلاص ده انا بقيت زي خال الحكومه شويه وهتضرب بالنار خلاص خلاص يا رسول الله انا يا رسول الله انت بعت لي انا دلوقتي في الفتره دي وانا في قمه الكسره اللي انا فيها وبتقول لي لو جئت انا لقدمناك على غيرك يا بعد كل الاذى اللي اذنه لك بعد ما رجمنا رجليك بالحجاره في اسواق في اسواق منى بعد ما مشيناك على الجمر في الطائف بعد ما اكلناك ورق الشجر في الشعب لسه قلبك مليان حنان علينا يا رسول الله عمر بن الخطاب وهو بيلطم اخته فاطمه وتشج وشها وسال الدم منها رق قلب عمر خباب كان موجود في الموقف خباب رجا ان عمر قلبه يلين ويدخل في الاسلام قال له يا عمر يا عمر اني لارجو ان يستجاب فيك دعوه رسول الله يستجاب فيها دعوه رسول الله هو ايه ده عليا ان ربنا ينتقم مني ولا ايه ده عليا ان انا اموت ولا زلزال يبلعني ولا ايه لقد قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين ايه ده يا رسول الله بيدعي لنا انا اللي عايز اقتله وهو بيدعي لي انا اللي بعذب اتباعه وهو بيدعي لي حنان زلزل قلوب اعدائه يا جماعه لما الرسول كان بيحدث الصحابه عن نبي القوم بيضربوه لغايه ما ادموه وهو بيمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون مين النبي ده ده محمد عليه الصلاه والسلام عملوا معاه كده في الطائف وعملوا معاه كده في احد وكان بيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام أنا مش عايز لسانك يبطل عليه الصلاة والسلام السلسلة دي كلها كل السلسلة دي عشان كلمة عليه الصلاة والسلام كل السلسلة دي مقصدها هذه الكلمة يا جماعة أنا عايز كلمة عليه الصلاة والسلام تقلب حياتنا تملى حياتنا تغير حياتنا من صلى علي صلاة واحدة مرة مرة واحدة بس يا رسول الله صلى الله عليه الله الله يصلي عليه يا رسول الله ايه الصفقة دي ايه حب ربنا للنبي ده صلى الله الله عليه عشرا يا ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة الله أكبر عليه الصلاة والسلام الملائكة إيه حب الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك أو ليكثر يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه ده أعظم صفقة في حياتنا يا جماعة كل مرة بتصلي على رسول الله قول يلا عليه الصلاة والسلام كل مرة بتصلي على رسول الله سيئاتك بتقل عشرة حسناتك درجاتك بتزيد عشرة درجاتك بتطلع عشرة يعني صحيفتك قبل كل مرة صلاة على رسول الله غير صحيفتك بعد المرة دي مقامك في الجنة قبل الصلاة على رسول الله غير مقامك ودرجاتك في الجنة بعد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أنا عايزكم يا جماعة ما تبطلوش صلاة على رسول الله أنا عايز جلسة الضحى ناخدها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا ماشيين نصلي عليه طول الليل نصلي عليه بعد التراويح خد التهجد صلاة عليه جرب إنك تقوم الليل صلاة عليه لما جه الصحابي يقول له أجعل كل صلاتي لك شايفين الصحابة حبوه قد إيه قال له إذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك يعني الدنيا والدين الاتنين الاتنين مشاكلهم تتحل بالصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم صلتك بالله تتغير صلتك بالملائكة تتغير علاقتك مقامك في الجنة يتغير صحيفتك تتغير مشاكل دنيتك ودينك تتغير بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجل الحديث اللي كان بيعظمه ابن تيمية يزحف على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة متعلق بالصراط هيقع في جهنم فجاءته صلاته عليه فأقامته وأنقذته يعني الصلاة على رسول الله إنقاذ يا جماعة اسمعوا الحديث الرهيب ده اسمعوا الحديث الخطير ده اسمعوا الحديث العظيم ده إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام لله يعني اللي معينهم ربنا يعني ربنا عين ملائكة العمل صالح واحد بس دونا عن كل الأعمال يبقى يكون إن العمل ده مختلف عن كل الأعمال ملائكة متخصصة سياحين سياحين دي من السياحة يعني الأماكن السياحية يعني الجنات بتاعة الأرض هي أماكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سياحين في الأرض الأرض كلها لأن ما فيش مكان على وجه الارض ما فيش اتباع في الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغوني من امتي السلام يعني منك لرسول الله مباشرة عليك السلام يا حبيب الله عليك السلام يا رسول الله انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله بس لسانك ما يبطلش بقى لسانك ما يبطلش معايا عليه الصلاة والسلام حنانه بزوجاته حنانه بزوجاته يا جماعة السيدة عائشة رضي الله عنه كانت السيدة صفية زوجته بتطبخ حلو قوي رضي الله عنهم جميعا السيده عائشه كانت لسه صغيره كان طبخها لسه يعني مش زي الباقي قوي يعني ففي يوم السيده عائشه السيده صفيه عملت له اكله حلوه جدا وبعتته له السيده عائشه ارتعدت من الغيره ارتجفت من الغيره فقامت ماسكه طبق الاكل وقامت رمياه في الارض الطبق اتكسر والاكل وقع اللي كان قاعد مين صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا هياكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ده حصل من مراتك تعمل فيها ايه والله العظيم تعمل فيها ايه يا اخي لو ده عند العرب كلهم اي واحده عملته مع جوزها ده يقتلها لو عندنا ممكن يطلقها فيها انما النبي عليه الصلاه والسلام فضل يلم الاكل وهو عليه الصلاه والسلام بيقول بكل رحمه وحنان وود هو بيقول غارت امكم غارت امكم حتى مش غارت عائشه امكم اوعوا تنسوا فضلها امكم ليه النبي رحم غيرتها النبي رحم غيرتها ده رحمه يا جماعه ده حنان يا جماعه ده حنان يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام مره السيده عائشه طبخت اكل وكان يعني ايه طبخت اكل وكان السيده سوده قاعده جنب النبي من الناحيه الثانيه والسيده عائشه الناحيه دي فالنبي بياكل يعني فالسيده سوده مش راضيه تاكل فالسيده عائشه بصت لها قصدك ايه بقى يعني مش راضيه تاكلي ليه قصدك ان الاكل بتاعي فيه حاجه ولا ايه قالت لها كلي قالت لها لا ما رضتش شويه كلي ما رضتش قالت لها لا تاكلن او لا الطخن وجهك هقوم واخده الاكل وملطخه وشك ما رضتش قامت السيده عائشه واخده الاكل وقامت ملطخه وش السيده سوده النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه فضحك رسول الله واعلن القصاص القصاص القصاص يعني ايه السيده سوده قامت واخده هي الاكل وقامت ملطخه وش السيده عائشه حنان وحنان بغير الدين وبغير الدين من النبي عليه الصلاه والسلام النبي كان له جار فارسي وكان عايز يعزم النبي على مرق شوربه والنبي كان ايامها ما فيش غير تمر وميه فالنبي عليه السلام قال له لا حتى تاذن لعائشه اجيب عائشه معايا فقال له لا ما ما ما, ما فيش النبي عليه السلام مش هاين عليه انه ياكل اكله هي نفسها فيها من غيرها فقال له حتى اتي بعائشه ما رضاش تاني مره عزمه ما رضاش ثالث مره قال له هات عائشه الحديث في صحيح مسلم بيقول السيده عائشه بتقول فتدافعنا فقمنا نتدافع يعني النبي والسيده عائشه تخيلوا يا جماعه الحنان اللي في قلبه وقف الجيش كله عشان عقد السيده عائشه ضاع عليه الصلاة والسلام قدام الناس كلها من أحب الناس إليك عائشة بدون خجل بيكرم مراته قدام الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام واحد دلوقتي تقول له أنت مراته تقول له أنت بتحبني يقول لها يقول لها يا ست العشرة ما تكونش غير على يعني بتحبني ولا ما بتحبنيش النبي عليه الصلاة والسلام مرة حصل مشكلة مع السيدة عائشة جه سيدنا أبو بكر يصالح بينهم علت صوتها على النبي أبو بكر هجم عليها عشان يلطمها السيدة عائشة قامت مستخبية ورا النبي ومحتمية فيه وأبو بكر جاي يصالحهم احتمد فيه الرسول بص لها وقال لها ارايت كيف انقذتك من الرجل سيدنا ابو بكر مشي اول ما مشي سمع ضحكتهم بتتعالى فرجع تاني قال اشركتماني في حربكما فاشركاني في سلمكما تتمني زوج احسن من كده تتمني زوج احسن من واحد مستني بسنه النبي عليه الصلاه والسلام اختاري لبنتك واحد يستني بسنه النبي ولو انت لسه ما اتجوزتيش اختاري واحد متبع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنان حنانه حنانه يا جماعه مع الخدم بتوعه سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل عشر سنين تتمني انك تتجوزي واحد عشر سنين لا ينتقد لبسك ولا اكلك ولا حطيتي مكياج ولا لا ولا عملتي ولا ما عملتيش ولا ولا اشتغلتي شغل البيت ولا لا تتمني زوج احسن من كده النبي جدة الخادم بتاعته تعزمه يروح يقبل العزومة عليه الصلاة والسلام وبعد ما ياكل يقول قوموا فلأصلي لكم مش قوموا فلأصلي بكم لا لكم يعني كل دعواتي في السجود بتاع الصلاة يبقى ليكم انتوا شوفوا الحنان يا جماعة شوفوا الحنان مع ربيعة خادم النبي الفقير الغلبان المعدم لما بيقول أحببت رسول الله حبا ملك علي حياتي حديث صحيح الحديث كلها محققة بفضل الله أحببت رسول الله حبا ملك علي حياتي فقلت لأخدمن رسول الله فراح يخدم النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل خدام عند النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له تزوجت يا ربيعه الا تتزوج يا ربيعه يا رسول الله لا لا انا مش عايز اي حاجه تشغلني عنك اخاف ان يشغلني عنك شيء يا رسول الله تاني يوم تزوجت يا ربيعه الا تتزوج يا ربيعه تالت يوم الا تتزوج يا ربيعه قال خلاص لو عرض عليا مره رابعه هوافق الا تتزوج يا ربيعه ربيعه وافق ارسلوا الناس راح لهم رجع حزين قوي قال له لماذا انت حزين ليه يا ربيعه النبي بيسال عنه عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله معيش صداق معيش مهر جمع له نواه ذهب عشان يديها مهر شويه حزين ليه يا ربيعه يا رسول الله معيش وليمه فرح امال بتتجوز معيش وليمه فرح جمع له شاه وخبز النبي ما عملش النبي دي مش وليمه زوجته اصلا النبي يا جماعه الاب بيبقى عايز ابنه يبقى احسن منه ويبقى فرح ابنه احسن من فرحه النبي كانت وليمه ربيعه احسن من ولائم النبي عليه الصلاه والسلام شاه وخبز عليه الصلاه والسلام الخدم بتوع النبي لما شاف واحد بيضرب العبد بتاعه فقال له لله اقدر عليك من قدرتك عليه ف فلما رجع اعتقه قال له لو لم تفعل لمستك النار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحد اسمه زاهر ما كانش الصحابه بيحبوه يعني ما كانش محبوب قوي وسط الناس جه النبي من وراه وقام حاطط ايده على عينيه قال من يشتري العبد من يشتري العبد فزاهر بيبص لقى النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اذا تجدني كاسدا هو مين اللي هيبص لي ولا مين اللي بيحبني قال له لكنك عند الله لست بكاسد شوفوا حنان رسول الله حنانه على الفقراء يا جماعه اهل الصفه ما كانش بينام الا لما يطمن انهم اتعشوا ده الاب اللي ما يقدرش ينام الا لما يطمن ان ولاده كلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شليبيب شليبيب لما فبعد المعركه ما انتهت قال له ما تفقدون من احد لا يا رسول الله كل الاغنياء والصحابه ذوي المراكز اهم قال لهم لكني افقد شليبيب فقير ومحدش واخد باله منه قام النبي ودوروا عليه لغايه ما لقى مقتول ولقى حواليه سبعه من المشركين شالوا النبي وحضنوا قعد يبكي ويقول اللهم هذا مني وانا منه يا فقير يا اللي ممكن محدش بيحب انك انت تخبط على بابه يا اللي ممكن لما بتتصل بحد بيخافوا لما يسمعوا صوتك يا مسكين يا كل يتيم يا كل واحد عنده مشكله ممكن يكون المجتمع ما بيحبش اللي عنده مشكله ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ارحم الناس بيك واقرب الناس اليك عليه الصلاه والسلام كان عليه الصلاه والسلام كل واحد من صحابته بيظن انه اقرب واحد ليه اقرب واحد ليه لما خرج مع 30000 واحد في تبوك يا جماعه 30000 واحد يقول كن ابا خيثمه ويسال عن كعب بن مالك ويقول كن ابا ذر لما يشوف واحد جاي من بعيد ايه ده يا رسول الله انت فاكر واحد من وسط 30000 واحد ازاي يا جماعه الاب لو عنده 100 ولد ما بينساش واحد عن واحد ده اب يا جماعه مش نفسك يوم القيامه يناديك باسمك على الحض مش نفسك في الجنه باذن الله يبعت لك باسمك ويقول لك وحشتني تعالى زرني عليه الصلاة والسلام لما وسط الجيش مات ذو البجدين الغلام الفقير اللي ما فيش هدوم تستر جسمه كله الغلام الغلبان الرسول عليه السلام يشيله ويبكي وهم بيحفروا القبر بتاعه يعني لواء ماسك كاتبة 30 ألف جندي يشيل عسكري لما يموت ويقعد يبكي ويدفنه ويدفنه بإيدين النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة شايله والقبر بيتحفر تخيلوا يا جماعة إيه الحنان ده إيه طاقة الحب الرهيبة دي حنان الرسول عليه الصلاة والسلام حنانه حنانه بالنساء لما كان بيقول رفقا بالقوارير شوفي كان كان حاسس بضعفك إزاي كان حاسس إنك ضعيفة زي القارورة الإزازة الرقيقة كان حاسس برقة مشاعر المرأة إزاي شوفوا السيدة خديجة خديجه بعد 13 سنه من موتها مين اللي يفتكر مين اللي يفتكر حد بعد 13 سنه من موته يا جماعه واحده ولا واحد ولا بعد 13 سنه السيده خديجه يسمع صوت اختها هاله بعد سنين من موتها يرتاع الرسول يرتجي في النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه تغير لان كان صوتها زي صوت خديجه السيده عائشه تغير تقول له اما خلق الله امراه على وجه الارض غير خديجه ايه يا رسول الله هو ما فيش غير خديجه يا مش هقول لكم الوقت رد النبي مش هقول لكم النبي عمل ايه لان الموقف اللي النبي عمله عليه الصلاه والسلام كل ما الواحد يبص له كده تحس ان دموعك بتنهمر لما تشوف النبي قال لها ايه ورد على غيره السيده عائشه ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر امه بعد سنين من موتها واقف يستني يستأذن ربنا انه يستغفر لها لغايه ما الشمس تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي النبي ويبكي كل اللي حواليه ولا يؤذن له ولا يؤذن له لما ماتت امه وهو عنده ست سنين قدام عينيه ودفنها وما كانش معاه غير الخادمه بتاعتها عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين حنانه باللي ماتوا وحنانه باللي لسه هييجوا حنانه باصحابه اصحابه يا جماعه لما جه جعفر من هجره الحبشه قال لا ندري بايهما نفرح بقدوم جعفر ام بفتح خيبر شوفوا فرحه كان فتح اتفتح لما جه جعفر ولما يبعت جعفر مؤته ويتقتل جعفر كل الستات مستنيين جوازهم لما راجعين من مؤته مرات جعفر قاعده مستنيه جوزها جعفر يا جماعه جعفر مش فلان وفلان قاعده لابسه احسن لبس بيحبه طبخه احسن طبيخ بيحبه ملبسه اولادهم ومحمياهم وملبساهم احسن لبس منضفه البيت وقاعده تستنى جوزها اللي وحشها وقاعده تسمع اصوات المجاهدين جايين وافراح امهاتهم واهاليهم وزوجاتهم وبناتهم واخواتهم بايهم والباب بتاعها مخبطش هو جعفر اتاخر ليه يكونش الجرح ولا حاجه والباب يخبط تجري اسماء بنت عميس ويجري ولادها كلهم فرحانين هيشوف ابوهم تفتح اسماء الباب عشان تشوف جعفر تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبص للنبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله يعني يعني اين جعفر يا رسول رسول الله جعفر راح فين يقول لها قتل جعفر قتل جعفر يا على التضحية اللي دفعوها زوجات الصحابة والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم طب النبي راح لها بنفسه ليه لانه عارف ان مصابها في جعفر مش هي م- مفيش غير قلب النبي الحنون هو اللي ممكن يخفف عليهم المصاب ده ياخد اولاد جعفر يحضنهم ويضمهم ويشمهم عليه الصلاة والسلام حنان النبي اللي لما كان بيسمع طفل بيبكي في الصلاة كان يخفف الصلاة كأن الطفل ده ابنه مش ابن امه اللي قاعدة بتصلي جنبه حنان النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما شاف طفل كان معاه عصفور والعصفور مات يوقف الطفل ويقعد يضحكه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير يقعد يضحك مع ابوه ما عملش معاه كده لغاية ما الولد يضحك لغاية ما الصحابي الصغنن يضحك من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام حنان يا جماعه حنان النبي عليه الصلاه والسلام شوف قد ايه رحمته بيك لما يقول لك ابنه شوف قد ايه خوفه عليك عليه الصلاه والسلام لما يبكي من خوفه عليك شوف قد ايه شوقه ليك لما يتمنى انه يشوفك قبل ما يموت شوف قد ايه امله فيك لما الملك ملك الجبال يقول له اطبق عليهم الاخشبين يقول له لعل الله يخرج من اصلابهم من اصلابهم من يوحد الله خايف عليك قد ايه تختاري زوج احسن من رسول الله وانت يا حبيب قلبي تتمنى اب احسن من رسول الله وانتوا يا امه محمد تتمنوا حاكم احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين يا جماعه عايزين نحب رسول الله بصدق عايزين حب رسول الله يملى علينا حياتنا عليه الصلاه والسلام عايزين حب رسول الله يغير لنا حياتنا كلها عايزين يا جماعه نحب النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما يبقى اكبر اكبر شوق في حياتنا انه يشفع لنا عند ربنا عايزين نتمنى بصدق ان احنا نبقى معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام عايزين نحب النبي عليه الصلاه والسلام ونتمنى ان احنا نشرب من ايده شربه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نحبه بصدق ونتمنى ان احنا نقرب منه بصدق حنان النبي عليه الصلاه والسلام على زوجاته على اللي ماتوا خديجه وامه على النساء حنان النبي على الاطفال حنان النبي على الخدم حنان النبي على الفقراء حنان النبي على اصحابه لما كان في غزوه الاحزاب والكل جعان والنبي رابط الحجر على بطنه من الجوع وجابر يجي يعزمه يقول له يا رسول الله ومعاك رجل او رجلين في صحيح البخاري الرسول اب والالف الصحابي اللي حواليه كلهم اولاده النبي عليه السلام ما يقدرش اب ياكل واولاده جعانين قال للجيش كله هيا الجيش كله قام جابر كان جابر ما أم مرات جابر يعني يعني يعني اتخضت تقول له كذا وكذا لقت ألف واحد داخل عليها البيت ده انا طبخت طعام لواحد او اتنين بس ازاي كل ده قال لها الرسول هو اللي قال لهم عليه الصلاه والسلام اب يا جماعه مش قادر انه ياكل واولاده ما ياكلوش شوفوا عاطفته تجاهنا شكلها ايه اشد من عاطفه الاب يا جماعه ايمانك مش هيزيد الا لو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لان مفيش حد عمل لك اللي النبي عمله لك مفيش حد حبك زي ما النبي حبك مفيش حد يشتاق لك زي ما النبي اشتاق ليك اعظم منا ربنا منها علينا في حياتنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم حنانه على اصحابه لما ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك الطير لما يخفض جناحه يحضن اولاده تحت جناحه النبي كان اب للامه كلها لما قال الانصار كرشي وعيبتي الكرش اللي هم الاطفال الصغننين بتوع الواحد اولاد الصغننين يعني النبي عليه السلام شوفوا العاطفه بتاعته لما كان صحابي يجي يسافر ما كانش يسيب ايده من ايده لغايه ما الصحابي هو اللي يشيل ايده اب وحبيبه ابنه حبيبه بيودعه مش قادر يشيل ايده من ايد الصحابي عليه الصلاه والسلام لما يشوف جابر تزوجت يا جابر هلا بكرا يا جابر اب ونفسه ابنه يتجوز ونفسه يشوف ولاد ابنه ونفسه يفرح بابنه ونفسه يختار احسن اختيار لابنه عليه الصلاه والسلام في نهايه الحلقه يا جماعه في نهايه الحلقه قلت لكم ان هدف السلسله كلها كلمه عليه الصلاه والسلام واحد يقول طب افضل صيغه للسلام على رسول الله الله والصلاه على رسول الله ايه اقول له النص الثاني من التحيات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر التحيات انما ممكن تقولي عليه الصلاه والسلام يا جماعه تهاني من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة ايما مسلم صلى عليه الا صلت عليه الملائكه ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك او يكثر ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام عليه الصلاه والسلام ورايت رجل يزحف على الصراط ويحبو مره ويتعلق مره فجاءته صلاته علي فاقامته وانقذته من صلى على رسول الله مرة أعتاه الله عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات لما الصحابي قال له أجعل كل صلاة لك قال له إذا تكفي يكفى إذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك عايز يكفى همك عايز مشاكل الدنيا والآخرة تتحل عايز يتغير علاقتك بالله وربنا يصلي عليك والملائكة تصلي عليك وتشفع لك يوم القيامة وعلاقتك بالرسول عليه الصلاة والسلام تتغير لما يبلغ منك السلام كثيرا ومرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام عايز كل حياتك مشاكلها تتحل صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة كل مرة هنعرف لماذا محمد هنعرف ليه هو اللي الطعام سبح في ايديه هنعرف ليه هو اللي ربنا شق له القمر قبل ما السماء كلها تتشق يوم القيامة كل مرة هنعرف ليه هو اللي ربنا رفعه فوق سدرة المنتهى لمكان ما فيش مخلوق ولا ملك ولا نبي اترفع له كل مرة هنعرف ليه هو اللي الطع... المية اتفجرت من بين ايديه سقت 30 ألف واحد في جيش تبوك في أشد موقف حر مر على الأمة كلها وأشد موقف عطش كل مرة مرة هنعرف لماذا محمد ليه هو اللي كان جبل احد يتزلزل تحت رجليه يطبطب عليه بايده الجبل يسكن ليه هو عليه الصلاة والسلام لما يحط ايده عليه ليه هو اللي كان مقامه ده عند ربنا واجابة دعائه للدرجة دي عند ربنا كل مرة هنعرف لماذا محمد عايزين نحب الرسول بصدق عايزين نحب الحب العمل اللي يخلينا نتبعه اوعي تخسر انك تبقى معاه في الجنة انا عايز كل ذرة في قلبك تحس ان اعظم نعيم في الجنة بعد نعيم جوار الله هو نعيم نعيم صحبة رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم انا عايز حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنة حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنة قبل ما اسيبكم بوصيكم يا جماعة بوصيكم احنا في رمضان عايزين ضربة البدء يا جماعة عايزين بداية رمضان يبقى اقوى ما في رمضان عايزين القرآن يغيرنا في رمضان يلا يا أمة محمد يلا يا أختي يلا يا حبيب قلبي يلا يا أمهاتنا وآبائنا عايزين نتغير تغيير حقيقي أنا أنا أنا عايزك تتخيل لو واحد ميت في المقابر ربنا أحياه يوم واحد في رمضان لا أحياه ليلة واحدة قال له أنت من الوقت للفجر هتحيا وهترجع تموت تاني فرصة إنك تعتق من النار لأن في كل ليلة عتقاء من النار يا تلحق تشتغل قبل الفجر لغاية قبل الفجر فتعتق يا ترجع المقابر تاني وأنت لسه ما عتقتش تخيلوا هيعمل ايه تخيلوا هيصلي التراويح بخشوع شكله ايه تخيلوا بعد الحلقه دي هيجري على الجامع ازاي هيجري على الجامع ازاي تخيلوا هيمسك المصحف في التهجد الليله ازاي هيبكي بين ايدين ربنا ويتوسل ويتضرع لربنا ازاي بعد التراويح هيتكلم مع حد ولا هيقوم جاري على طول عشان يلحق يتهجد بين ايدين ربنا يا جماعه لازم تبقى دي ليله طلعتكم من النار ان شاء الله باذن الله تخيل انك انت مت والليله دي هي الليله بتاعت عمرك هتعتق ولا تعتق يا ما تعتقش يا تنتهز الفرصه يا ما تنتهزش تخيل انك انت الوقت جات لك رساله على المحمول مين رسول الله الله بيقول لك ايه بيقول لك انا نفسي انك انت تعتق من النار انا نفسي ان النار ما تمسكش انا نفسي انك تبقى معايا في الجنه مش نفسك انك تبقى معايا في الجنه اشتغل اشتغلوا يا امه محمد ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه اشتغلوا يا امه محمد رمضان فرصه لصحبه رسول الله في الجنه يا جماعه رمضان فرصه لنيل اعلى المقامات في الجنه يا جماعه يا حسره كل واحد اتحرم من صحبه رسول الله وهو وهو بيندم ان كان ممكن بمضاعفه الاعمال في رمضان رمضان ربنا يرحمه ويرفعه في الجنة يا جماعة يلا يا جماعة انا عايز منك انا عايزك تركز حتى لو ليك يعني بتحب تختم كتير انا عايزك تركز كل يوم في جزء واحد لو عايز تتغير وتتقلب الجزء اللي هيتقرب اللي هيتقرب الليل في التراويح تقراه في الضحى او الصبح وتقراه بعد العصر وتحضره وتجري على الجامع الوقت تلحق تجيب لك منه ربع ربعين كمان وتسمعه في التراويح بخشوع وممكن تتهجد بيه بالليل كمان ليه عشان نتغير الكلام ده لما الواحد كان بيطبق بيطبق بيحاول يطبق في ايام ايام الدراسه زمان كان الكلام ده بيقلب حياه الواحد يا جماعه كل يوم ركزوا في جزء في الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح وعيشوا معاه وعيشوا معاه وشوفوا هتخرجوا منه بايه لو خرجت منه بربع بايه بكلمه حياتك هتتغير هيبقى في علاقه بينك وبين القران يلا يا جماعه تبقى ليله العتق ان شاء الله يلا يا بنتي يلا يا اختي في الله عارف ان عندك اولاد ومشاكل والاكل لسه هتشيليه وهتغسليه والثلاث عيال الصغيرين اللي هيبهدلوكي ولا الاربع عيال معلش انت مجاهده انت مجاهده انت اجرك ضعفنا باذن الله لان احنا فاضيين هنصلي هنعمل اللي احنا عايزينه انما انت في بيت في رقبتك البيت وشغل البيت و... فانت ثوابك مضاعف ان شاء الله استحملي واصبري وجاهدي لانك مجاهده وطول عمرك مجاهده وهتربي مجاهدين باذن الله اصبري وابشري ان ثوابك ان شاء الله اكتر من ثواب اللي ما فيش وراه ظروف ولا وراه مشاكل ولا وراه مطبخ انما هتضيع عمرك في المطبخ اوعي تضيع رمضان في المطبخ يبقى يا حسرتك يوم القيامه يا ندمك يوم القيامه يا لهفتك على الحسنات اللي ضيعتيها يوم القيامه اخواني اخواتي حنان الحبيب حنان رسول الله كان رسول الله بيقول في قلبنا واحنا الوقت بنختم الحلقه اشتقت الى احبابي اشتقت اليكم وحشتوني وحشتوني وانت كمان وحشتنا يا رسول الله وانت كمان قلوبنا اتزلزلت من شوقها اليك يا رسول الله اللهم احشرنا مع رسول الله في الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى الله اللهم اسقنا من يده الطاهره الشريفه شربه على حوضه لا نظمأ بعدها ابدا اللهم متعنا بصحبته في الجنه اللهم شفعه فينا يا رب شفعه فينا حتى ندخل الجنه بلا حساب ولا عذاب يا رب يا رب ابلغه منا السلام ابلغه منا السلام ابلغه منا ان على سنته ابلغه منا ان على طريقه ابلغه منا ان على عهده ابلغه منا ان على اتباعه ابلغه منا يا رب السلام يا رب انك انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يلا يا اخواني انطلقوا على العتق من النار انطلقوا على العتق من الزقوم والحميم والغسلين وشفير جهنم ومقامع الحديد وقع انطلقوا للعتق من كل ده ونتقابل بكره باذن الله سبحانه وتعالى مع شوط جديد من اشواط رحله لماذا محمد نشوف معنى جديد في حب رسول الله خلاص هو حلقتين ثلاثه في الاول بنتعرف على شخصيه النبي وبعدها ننطلق في السيره حدث حدث باذن الله سبحانه وتعالى نتقابل بكره وكلنا باذن الله معتقين من النار اللهم امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير